أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أعزائي المستمعين والمشاركين في غرفة البال توك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق يشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع القم زكريا بطرس أهلا بيك يا أتسابونا يا مرحب بيك ومرحب بجمهور البالتوك وجمهور التلفزيون مشرفنا دايما أهلا.
أتسابونا أحبائي لسه بنكمل موضوع الزواج في ال- الشريعة الإسلامية وأنواعه بس قبل ما نبتدي الكلام ده كله يرفعنا قدس أبونا في الصلاة جوار عرش النعمة امين بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا من قلت من يتبعني لا يمشي في الظلمه بل تكون له نور الحياه اعطنا رب ان نتبعك من كل القلب لتشرق لنا في الطريق يا نور حياتنا واسالك ان تشرق في قلب كل انسان موجود معنا الان سواء في البلتوك أو حول شاشات التلفزيون لأجل الدم الغالي الكريم وطلبات قديسيك اسمعنا لما نديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبز الكفاف أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين آمين آمين يا رب. لا شكرا يا أستاذ أبونا أحباء المشاهدين آه، قبل ما نبتدي الحلقة النهاردة برضو آه، نشوف اختبار آه، إحدى العابرات من الظلمة إلى النور وهتكلمنا عن عمل رب المجد يسوع المسيح في حياتها وإزاي أنه أنقذها من ظلمة الإسلام إلى نور الحق في شخص السيد المسيح آه، أدمن من فضلك خدي الميكروفون ودي للأخت صوفيا عشان تشارك معانا عمل الرب في حياتها اتفضلي
شكرا جزيلا احمد وابونا اتفضلي صوفيا معاكي المايك
سلام ونعمة ربنا يسوع المسيح معك يا قدس أبونا ومع جميع الحضور يا أهلا وسهلا آه، أنا كنت مسلمة من عائلة متدينة مغربية كنت أيوة.
أصلي وأصوم لكن ما عنديش فرحة في قلبي أو لا يوجد سلام في داخلي عندما كنت أيوة.
أقرأ القرآن كثير من الآيات لا أفهمها مم.
بينما أنا عربية آه.
فكنت أتساءل كيف لدول مختلفة لا تتكلم اللغة العربية تقدر على فهم القرآن مهم.
وبعدين عند الصلاة كنت كل ما أصلي لازم أتوجه للقبلة
مم.
فتساءلت لماذا نتوجه بالضبط إلى القبلة هل الله مركز في مكان معين
أيوة ثم كان عندي خوف شديد جدا من الله ومن الموت وعذاب القبر أيوة ولا أعرف مصيري إلى أين سأذهب بعد موتي وأي عذاب ينتظرني مهم.
فكنت أتساءل وقلت لازم أعرف الحقيقة أيوة
فكنت أسأل عن شرح الآيات القرآنية فما فيش جواب فقط يكتفون بقول لا جدال في الدين مهم.
وفي ليلة جلست وتوجهت أمام الله وبكيت كثيرا وطلبت منه الحقيقة فقلت هل أنا على صواب أم على خطأ فقلت يا ربي إن كان الإسلام دين من عندك ثبتني فيه وقوي إيماني وإن كان دين ليس صحيح أظهر لي الحقيقة فنمت وفي تلك الليلة حلمت برجل يرتدي ملابس طويلة وشعره طويل ووجهه براق لا أعرف من هذا هو الرجل وفي يده عصا يتكئ عليها فناداني باسمي ثلاث مرات وقال لي إنك ستصبحين مسيحية وتبسم واختفى في الصبح جلست أفكر كيف سأدخل المسيحية وأنا لم أعرف عنها أي شيء فبدأت أبحث عن الحقيقة وقطعت الصلاة وتفرغت بس للبحث لحد ما تعرفت على ناس مؤمنين عن طريق النت آه، فسألتهم عن الديانة المسيحية وأول site أعطاه لي هو site قناة الحياة ومن ثم دخلت لل Paltalk على غرفة الأستاذ أوليواي لأعرف المزيد عن حقيقة الإسلام فطرحت كل الأسئلة اللي- اللي كانت عندي ومحيراني لمدة طويلة ولم ألاقي لها الجواب لكن الأدمن برهنوا لي بالدليل والبرهان فانصدمت في حقيقة الإسلام وعرفت أن الرسول تزوج من عائشة وهي طفلة صغيرة عمرها ست سنين وقلت كيف لرسول وهو شيخ يتزوج طفلة وعمرها ست سنين يعني أول شيء أسمع في حياتي وعرفت أن الرسول انسحر وفي الآيات أنا طلبت من الأدمين وحطوا لي الآية على البالتورك وقلت كيف هل في رسول من عند الله يكون مسحور والصدمة الكبيرة الكبيرة اللي يعني نقولوا هزت العالم مش أنا هي رضاعة الكبير وكثير من الآيات عرفت حقيقتها والتناقض الموجود بينها فطلبت من إحدى الأخوات الأدمن الكتاب المقدس فأرسله لي وفبدأت الدراسة فوجدته كله حب وكله سلام وأجمل شيء في تعاليم السيد المسيح الموعظ على الجبل نعم عكس القرآن الذي يحرض على القتل والزنا والسرقة فعرفت أن الكتاب المقدس أنه فعلا كلام الله الحقيقي أما كتاب القرآن فهو من عند الشيطان وأرجو من كل من يسمع صوتي الآن أن يدخل على البالتوك ليعرفوا حقيقة الإسلام ورسوله وأشكر أشكر ربنا يسوع المسيح الذي فتح عيني وعرفني الحقيقة وعلى فكرة يا أبونا أنا من مدة قصيرة تعمدت بركة بركة الآن كبيرة.
عندي فرحة وسلام في قلبي لا توصف نشكر الله وأطلبك من قدستك يا أبونا ألا تتوقفوا عن نشر الحقيقة على قناة الحياة أو البالتولك امين يعني يا أمين.
أبونا أنا باختصار اختصرت لكن لو أتكلم على الإسلام ما لا نهاية فيه آمين.
كله إرهاب وكله قتل وكله سفك الدماء وأنا حرجع مرة ثانية وأشكر ربنا يسوع المسيح وربنا يبارككم والمايك فري الله يباركك آه، أختنا الحبيبة ربنا يباركك مبروك عليك الخلاص مبروك عليك المعمودية مبروك عليك نعمة الدخول في الإيمان برب المجد يسوع المسيح أنا سمعت أيضا أن آه، آه، صوتك حلو وبترنمي فربنا يستخدمك وتستخدمي صوتك أنك تسبحي لمجد اسمه ومن خلال التسبيح والترنيم تجيبي عشرات ومئات وألوف لمجد ربنا يسوع المسيح طب وتسابونا من ايه فضلك رايك ان احنا نسمع عدد او عددين من بالصدفه امين دلوقتي آمين.
قبل ما ارد على تعليق عشان وهي لا حق في الوقت بتاعها لسه آمين.
ما آمين.
خد... خدتش كل وقتها امين ادمن من فضلك لو تقدري تديها الميكروفون ونسمع منها ترنيم عدد او عددين من فضلك
آه، شكرا آه، جزيلا آه، شكرا جزيلا يا احمد آه، صوفيا تحبي ترنمي ولا مش جاهزه دلوقتي اكتبي لي واحد لو جاهزه لو سمحتي طيب آه، معلش يا احمد هي مش جاهزه دلوقتي فاتفضلوا معاكم المايك طيب ماشي معلش نبقى نسمعها مره تانية باذن ربنا خليها دلوقتي- تجهز بعد شويه لو سمحتي يا لو تقدر واتسابونا هيعلق لنا على الاختبار بتاعها
ايوه الحقيقه اختبار واضح المعالم جدا ومحدد نعم آه، كانت أول نقطة أثرتها أن رغم وجودها كمسيحية متدين مسلمة ومتدينة لكن ما كانش فيه الفرح والسلام الداخلي نعم
وده الفراغ اللي احنا بنقول عليه ان الانسان المفروض انه مع ربنا يبقى مع ابوه واللي مع ابوه يبقى فرحان ومطمن وفي امان سلام فدي اول ملاحظه مهمه قوي قوي الملاحظه الثانيه اللي قالتها انها بتقرا القران ومش فاهماه طب امال الدول اللي هي ما بتعرفش العربي هتعمل ايه ودي قضيه ومشكله برضه فحاجة- ح- نقط على الحروف يعني وبعدين التوجه للقبلة مشكلة برضو اشمعنى القبلة هو ربنا مش موجود غير في القبلة يعني حددوه جسموه نعم في القبلة نعم ولا ايه المشكلة بالظبط وراها آه الأصنام اللي كانت في الكعبة ولا ايه بالظبط طيب وبعدين الخوف من الله ومصيرها الأبدي وبعدين ابتدت تتجه إلى بداية التحول نعم
البحث عن الحقيقة البحث عن الحقيقة بتسأل الأول في الإسلام بحث عن الحقيقة ما فيش جواب بعدين توجهت بقى مباشرة إلى الله وده أجمل طريق وأجمل باب وأنا برجو أن ده يكون نموذج لكل مسلم موجود ويانا في البلتوك أو حول شاشات ال- آه، التلفزيون اتوجه لربنا زي ما هي اتوجهت قالت له إن يا إله الإسلام إن كان الإسلام هو الحق ثبتني فيه رائع وإن ما كانش ده الحق طب وريني اكشف لي وكانت الاستجابة سريعة لأن الله بيستجيب للمخلصين وظهر لها في رؤيا وراها أنها حتى تقبله تعيش ليه وبدأت بقى البحث الجدي في خطوات عن الطريق الجديد ودخلت على القناة الحياة دخلت على غرف البالتوك وشافت الحاجات دي وشافت الحقيقة اللي كانوا معتمينها لمدة 14 قرن من الزمان أو أكتر وابتدأت يتضح لها آه، زواج محمد الشيخ من طفلة صغيرة وصحيح يمكن ما دخلش عليها وهي عندها آه، ست سنين لكن كان بيفاخذها كما آه، يقولون وسنأتي إلى الكلام حديث جايين بعد كده وبعدين في تسع سنين آه، النون كف ألف حاء بدأت وبعدين آه، كيف يصحى الرسول رسول يسحر فين حماية الله وبعدين مشكلة الفضائح كلها رضاعة الكبير والتناقض في القرآن وبعدين ابتدت تخش على الكتاب المقدس وده برضو من الأبواب زي ما قلنا كده ال- الوصية زي ما كنا بنتكلم عن الإشراقة الوصية بتعرف طريق ربنا الوصية مصباح والشريعة نور فابتدت تخش على الكتاب المقدس وطلبته راح لها وأرت العظة على الجبل وقرنت بين القرآن وبين العظة على الجبل شافت السلام وشافت الحرب شافت الفرح وشافت الغم والاضطراب والخوف إلى آخره آه وبعدين نالت المعمودية وبتطالبنا وتطالب كل العاملين بعدم التوقف عن إظهار الحقيقة وعن تسليط النور على بطلان آه، ما يسمى بالإسلام وإشراقة نور المسيح وزي أنا ما قلت وبقول إن إحنا ما إحناش في صراع أديان الموضوع مش حرب بين الأديان لكن خليك مسلم كما أنت كما أنت فقط تعرف على شخص المسيح وحب المسيح وخلاص المسيح وسيب المسيح بعد كده يكمل الطريق وياك شكرا جزيلا آه، صوفيا من أجل آه، هذا الاختبار الواضح الملاء معالم وننتظر إن شاء الله نسمع صوتك بعد قليل باذن ربنا شكراً.
باذن ربنا شكرا يا استاذ بوني آه، احبائي هنبتدي دلوقتي آه، ال- بقيه الحلقه والبرنامج بتاعنا لسه بنتكلم عن الزواج في الشريعه الاسلاميه آه، قدس ابونا ال- آه، الحلقه الماضيه احنا اتعلمنا من قدسك ان في انواع من الزواج اللي هي 17 نوع أيوة.
آه، واتكلمنا عن نوعين الزواج الشرعي بتعدد الزوجات وملكات اليمين بلا حدود أيوة.
هتكلمنا على انهي نوع النهارده النوع نار آه، بنتكلم على النوع الثالث من آه، الزواج او النون كاف الف ح اسمه نون كاف ألف ح المتعه او نون كاف الف ح المؤقت نتكلم اولا تعريف النون كاف الف ح متعه ايه تعريفه جاء في الموقع اللي احنا هنشوفه دلوقتي على الشاشة قدامنا يقول لما كان تمتن المتعة مؤقت ولا يقصد به ديمومته واستمراره بل مجرد التلذذ والانتفاع وإرواء الغريزة الجنسية سمي هذا الزواج بنون كاف ألف الصحة المتعة وعرفه الشيخ محمد الحامد وقال تمتن المتعة هو أن تمتن الرجل المرأة ب...
أن ينكح الرجل المرأة الله كتر خيرك يا أخي بشيء من المال لمدة معينة ينتهي التمتم بانتهائها من غير طلاق وليس فيه وجوب نفقة أو سكنة ولا توارث يجري بينهما إن مات أحدهما قبل انتهاء الزواج وقال القرطبي لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة تنتم إلى أجل أي مدة محددة ولا ميراث فيه والفرقة فيه تقع عند انتهاء الأجل من غير طلاق ولا يشترط فيه الولي ولا الشهود آه, آه تمتم المتعة هذا من غريب الشريعة الإسلامية كما يقول ابن العربي فإنه قد أباحه النبي ثم حرمه ثم أباحه ثم حرمه ويقول الشافعي ليس شيء في الإسلام أحل أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا تمتن المتعة فتمتن المتعة أباحه رسول الله قبل خيبر لعزوبة لعزوبة بالناس يعني بعدهم عن النساء يعني كانت شديدة ناس تعبانين لكثرة أسفارهم وقلة صبرهم عن النساء ما فيش انضباط ما فيش حياة منضبطة مساكين ثم حرمت زمن خيبر ثم أبيحت عام الفتح ثم حرمت إيه ده هي غلط ولا مش غلط هي خطية ولا مش خطية طب إذا كانت خطية بتباح وتحرم تحرم تباح وتحرم إيه القضية
طيب آه، قدسك عندك مصادر من التراث عن- بتتكلم عن زواج المتعة دوت اه طبعا بالتاكيد مليان آه، جاءت تلك المصادر في المواقع اللي هتعرض دلوقتي على الشاشه لو سمحتوا نعم.
آه، تعرض كلها مجرد الواحد يعمل لها كليك هتطلع على طول من القران في سوره النساء ايه 24 فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ومن السنة والأحاديث المحمدية عن عمران ابن الحصين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله م? يعني كان هو السباق م.
مثل أعلى ولم ينزل قرآن يحرمها نعم أو ينهي عنها حتى مات الرسول وفعلا ما تلاقيش في القرآن أي آية تحرم آه، المتعة.
زواج المتعة نعم.
عمر بن الخطاب هو الذي حرمها والكلام ده عن ابن عمر قال لما ولي عمر ابن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها فوالله سامحوني ان انا كمان بيعلمونا الحلفان لا اعلم احدا يتمتع وهو محصن متجوز يعني الا رجمته بالحجاره فهل يفهم من هذا ان المتعه غير محرمه على الشباب الغير متزوجين الغير متزوجين واخد بال حضرتك آه.
هي شقاوة تفسير يعني بس هو على الشباب ياخدها حجة م. وفي صحيح مسلم عن قيس قال سمعت عبد الله ابن مسعود يقول كنا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء فقلنا الرسول ألا نختصي يا رسول الله يختصي يعني فكلام كبير يعني فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن تنتن المرأة بالثوب إلى أجل يعني يديلها هدومه ويتنتن إلى أجل ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات طيبات ما أحل الله لكم ما تحرموش الطيبات وعن جابر قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر يعني ياخد له شوية تمر كده ويقول لها ده مهرك بقبضة من التمر أو دقيق على عهد رسول الله وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب يعني النهي مش من ربنا من ربنا بتاعهم يعني حاضر وعن سلمى ابن الأكوع وهو من الصحابة قال رخص رسول الله عام أوطاس في المتعة ثلاثا فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر دي قصة فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه يعني لسه شباب دك يا راجل عجوز فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلى إلي أنا شخصيا أعجبتها ثم أخيرا قررت وقالت أنت ورداءك يكفيني فمكث فمكثت معها ثلاثا يا نهار ابيض يا أما نهار- أبيض ليه؟
طيب ما, ما مش عايزين نقول اللون تاني طيب ماشي.
ايه هي انواع نكاح المتعه
طيب حبيبي بتقولها كده بالراحة يعني واخد راحتك يعني لا معلش لا حياء في الدين الاسلامي
جاء في هذا هذه المواقع على الانترنت عن انواع تمتم المتعه ما يلي واحد المتعه بين السيد والخادمه وادي نوع اثنين المتعه للتجربه بيجرب تنفع ولا ما تنفعش
للتجربه
المتعه لاجل الانجاب المباضعه يعني يروح آه، لا يجيب لها عيل او مش من هو الجاهليه دي من الجاهلية طبعا لا. أي الإتيان بطفل لأحد الطرفين وبعدها يتم الفراق مباضعة وفي و... والواقع أنا بتساءل عزيزي الفاضل ألا يشبه هذا ما يسمى في عند الفلاحين كده في الفلكلور الشعبي بشب الطلوقة بين الحيوانات عارف الوحدات البطارية ايوه بيجيبوا فحل زي الراجل اللي كتب فحل ده ذكر وفي ايام الربيع يجيبوا البقر والفحل تنتن كل بقره تنتن كل بقره عشان خاطر تخلف ما ده برضه زواج متعه بالنسبه للفحل يعني ماشي المتعه لاجل متعه ماديه ده نوع رابع لاجل المنفعه الماديه نعم
لتأمين حاجات النساء المادية فأتوهن أجورهن ادفع ده آية قرآنية وإني أتساءل أليس هذا ما يحدث في بيوت الدعارة بيروح يتمتع ويدفع الأجرة ويبقى هنا دعارة حلال
بس أتسابونا احنا سمعنا ان بيوت الدعارة الناس بتدفع الاول بس هنا بيقول لك ادفع بعد ما تخلص
الحقيقه انا ما بفهمش في الحاجات دي طيب المتعه غير الجنسيه للتمتع للتمتع كالعشاق وممكن يتحول الى المتعه الجسديه او لحريه الاختلاط بين الاسر يعني راجل يروح يتمتع بواحده ست عشان يبقوا ايه ما فيش آه، حاجز بينهم ويبقوا عيله واحده يعني
ده شيوعية اه طب شيوعيه النساء مظبوط
طيب إيه؟ اكيد في اسباب لتشريع الجواز دوت او النوع ده م- مش هقدر اقول عليه جواز ال- النوع ده من العلاقة يعني تمتم يا أي قال السيد فضل الله إن الزواج الدائم عبر التاريخ وأمام كل القوانين لم يستطع أن يحل مشكلة الجنس لأن هناك ظروفا كثيرة يعيشها الناس رجالا ونساء لا تسمح لهم بعلاقة الزواج الكلام ده في ال- في السايت اللي احنا عرضناه قبل كده ايوه لذلك يعني شوف شوف المشكله منين ان ده مش قادر يحل مشاكل الناس عشان الظروف الاجتماعيه والى اخره لذلك طورت مساله تشريع الزواج المؤقت يعني ابتدوا يحطوا حلول بشرية نعم وإني أتساءل أليست هذه أساليب بشرية وتقنين للحرام وإباحة للزنا وتحليل له مشكلة محتاجة نعم.
إلى إجابة طب آه، قدس أبونا آه، زي العادة احنا بناخد آراء الفرق الإسلامية مهم.
فأولا إيه رأي الشيعة في آه، زواج المتعة حلو حلو أوي أوي أوي نتكلم أحبائي الشيعة يبيحون زواج المتعة ووضعوا له قواعد كما نرى في الموقع اللي راح يعلن دلوقتي على الشاشة قدامكم وده موقع كامل الحقيقة جميل جدا ف واحد تنتن المتعة أصل من أصول الدين تصور نعم
تمتن المتعة بيقولوا عليه أصل من أصول الدين ده شوف اللي جاي ومنكرها منكر للدين
نعم ده موجود في كتاب من لا يحضره الفقيه جزء 3 صفحة 366 نعم اثنين ما قيل عنه تمتن المتعة من فضائل الدين شوف اللي جاي ده مم.
وتطفئ غضب الرب يعني واحد بيتمتم واحدة في المتعة ده بيطفئ غضب الرب طب مش دخل الرب في الموضوع
ما بيضحكوا عليه بقى ما, تفسير ما, هو منهج.
ما هو الزنا بقى كده بقى- خلاص ايوه يعني.
ده ده ده, ده انت بتعمل فضل في ربنا ها آه، لولاش كده ربنا يتنه غضبان آه، ده في تفسير منهج الصادقين للكاشاني الجزء الثاني صفحة 493 نوع ثالث أو يعني كلام تعريف ثالث نكاء سوري تمتن المتعة من أعظم أسباب دخول الجنة شوف الكلام بل إنها توصلهم إلى درجة تجعلهم يزاحمون الأنبياء في مراتبهم في الجنة يعني كل ما الإنسان يتمتم متعة كل ما يرتفع درجة الكلام ده مش من عندي ده كتاب من لا يحضره الفقير جزء 3 صفحة 366 ثم يعني, يعني كده ما فيش بقى الأعمال بالنيات دلوقتي الأعمال بالتنتنات بالمتعات احنا مش بننكد ده شر البلية ما يضحك صدقوني طب شوف دي المت... المتمتعة من النساء مغفور لها كتاب من لا يحضره الفقيه جزء 3 صفحة 366 نجيب الريحاني قال شيء لزوم الشيء اه هو ده ما اعرفش مين نجم من حاجه بصراحه خامس حاجه ومن خرج من الدنيا ومن ولم يتم شوف شوف شوف شوف شوف شوف, آه.
شوف. من خرج من الدنيا ولم يتمتع بالنساء ها آه.
جاء يوم القيامه وهو اجدع اجزع يعني ايه مبتور آه، طيب مبتور بمعنى مبتور تنتن بمعنى انه لن بمعنى انه لن يتمتع بالحوريات كعقوبه له الكلام ده في تفسير منهج الصادقين للكاشاني جزء 2 صفحه 495 ست ليس هناك حد اقصى لعدد النساء المتمتع بهن فيجوز للرجل أن يتمتع بمن يشاء من النساء ولو ألف مرة أو أكثر الكلام ده مش من عندي فالكتاب الاستبصار للطوسي جزء 3 صفحة 143 دول كبار أئمة الشيعة اه طبعا سبعة جواز التمتع بالبكر من غير إذن وليها ومن غير شهود الكلام ده في شرائع الأحكام لنجم الدين آه، الحلي آه، جزء 2 آه، صفحة 186 تمام جواز التمتع شوف المصيبة السوداء شوف المصيبة السوداء اللي هقولها دلوقتي جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم الاستبصار للطوسي جزء 3 صفحة 145 ها جواز اللواط بالمرأة بأن تؤتى من من من تنتن تنتن ماشي آه. في كتاب الاستبصار للطوسي جزء 3 صفحة 145 لا داعي شوف كمان من القواعد لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها واحد راح لوحدة يتمتع بها تفهم ما يسألهاش هل أنت متزوجة أم عاهرة ده يدل على إيه يدل على إمكانية ممارسة التمتم مع المتزوجات لأنه مش هيسأل أنت متجوزة ولا عاهرة ممكن شرط تكون انه جايز.
يديها اجرها دي أجرة طبعا ما لازم ده ده الشرط قبل الحرب آه ده في كتاب الاستبصار للطوسي جزء 3 صفحة 145 نعم
طيب بص من القواعد المرأة بتمتن المتعة ده اهو لا ترث ولا تورث يعني مجرد انها ايه مم.
للاستخدام بس لا لا حق ولا بق الأجرة خدتها خالص كتاب المتعة ومشروعيتها في الإسلام صفحة 116 يا عزيزي
آه، طب يا جماعة معلش آه، واعذروني لما أبونا بيقول تنتن يقصد نكاح عشان ما فيش حد يقول ما فيش ترم في الفقيه في الفقه يقول تنتن لا هو يقصد كده طب آه، القواعد ديت اللي وضعوها نعم.
لشروط النكاح بتاعة المتعة آه، يعني في قواعد وفي شروط ايه اللي هو ايه الفرق بقى بين القواعد والشروط؟
اها اها شوف بس جاء من شروط يعني القواعد دي قاعدة رسمية أساسية اه لكن عشان تطبق القاعدة دي في شروط بقى اللي هي ايه؟
اللي هي ايه؟ آه، جاء عن شروط تمتم المتعة ومش هتلاقوا تمتم في الفقه كتب الفقه لكن هتلاقوها نون كاف ألف ح بس أنا للتسهيل بقولها تمتم وم- ومرر الموضوع بقى هعمل إيه؟ فهتلاقوه في الموقع اللي هيعلن على الشاشة دلوقتي ومن الشروط بقى واحد تعيين المهر أي الأجرة المتفق عليها في أجرة كذا كوب كبش التمر كبش الدقيق توب آه، قرشين اي حاجه اثنين تعيين مدة التمتم بيوم او شهر او سنة في شهر في, في يوم في شهر في سنة ده عبد الحليم اه الحلم ايه طيب. يا عم ده كتب الت- الفقه شرط ثلاثة يكون بالرضا بين الاثنين شفت ده شرط اساسي الاثنين راضيين يا عم طبعا انا راضي واخويا راضي وانت مالك يا قاضي صحيح آه، احنا اثنين أربعة إذا انتهت المدة تنفصل المرأة عن الرجل بدون طلاق يعني حاجة كده دكاكيني بينا وبين بعض آه، من غير لا طلاق ولا روحي طلقة ولا بتاع بره ال- الإعلام خمسة نتاج هذا النكاح ذكر كان أم أنثى لما يخلفوا عيل ولا بنت ينسب للرجل ايوه والمرأة ملهاش حق في حاجة دي كانت بس خيشة يعني ويرث من الوالد والوالدة في الميراث ده لو- دي خمس شروط ده لو حصل خلف يعني اه لو حصل خير. خمس شروط طب ده من عند الشيعة هل أجرؤ وأسأل عن أهل السنة؟
هو عشان انت سني خايف تتكلم عن السنة تقول لي أنا مش سني أجرؤ.
أنا مش كن.
سني كنت مش زمان كده؟
زمان طيب آه، ما يعني متحرج يعني طيب يا سيدي آه، الحقيقة آه، جاء ذلك في الموقع اللي هيعرض دلوقتي على الشاشة أيضا لا أنت عارف إن أنا ما بتكلمش من عندي نعم.
يعني دي مواضيع ما فيهاش إفتاء لكن دي فيها أبحاث وبنعرض نتيجة الأبحاث يرى العالم السني الدكتور القرضاوي الشهير أن السنة أجازت تمتن المتعة قبل الشيعة نعم شوف تسابق بقى يعني مين اللي قال الأول سنة أي مؤكدا أنه قد قال به حبر الأمة ابن ال- ابن عباس وأدم قالها ابن عباس مات خلاص أي وإن قيل أنه رجع عنها ده القرضاوي بيقول إن قيل أنه أن ابن عباس رجع عنها ولكن ظل عدد من أصحابه في مكة وفي اليمن يفتون بها زي مين؟ زي عطاء وسعيد بن جبير وطاووس رضي الله عنهم جميعا طبعا أجمعين ويقول الدكتور النجي النجيمي برضو على الموقع بيقول واحد رغم أن تمتم المتعة يحرمه أهل السنة ها آه.
لكن ابن عباس حبر الأمة خالف في ذلك هو وأكثر أصحابه بيأكد كلام القرضاوي أي.
عطاء وطاووس وبه قال ابن جريح كمان أي.
فيرون أن تمتم المتعة للضرورة وللحاجة الشديدة الراجل هيعملها على نفسه فيعمل ايه ي- ي- ياخد متعة وبالت... وبالتالي فإن الصحيح أن ابن عباس ده بيقول ان جيمي نعم فإن الصحيح أن ابن عباس لم يرجع عن هذا ووافق على ذلك ابن عبد البر والعلامة المصطفى من أن ابن عباس لم يحرم تنتن المتعة مستندا في ذلك على قول ابن عباس رحم الله عمر ابن الخطاب ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها أمة محمد ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إلا شقي يعني مش راضي على أن عمر نهى عن تمتم المتعة نعم ويؤكد النجامي أن جميع علماء المسلمين من السنة ها لا يقيمون الحد على من مارس تمتن المتعة ما هو لو كان محرم كان يبقى له حد أي زي القتل مثلا والزنا أي لكن ده ملوش حد يبقى اذا ايه مباح آه مضيفا بعدم القول بكفر من يبيح تمتم المتعه واني اتساءل اوليس هذا هو البغاء او الدعاره المباحه أو الزنا المقنن وسمه ما شئت
ده هو ده الرخصة بعينها الرخصة بالظبط على رأي هالة السرحان تمام بالظبط بالظبط تمام طب قدس أبونا دلوقتي هناخد شوية مداخلات في يا ريت.
Paltalk.
يا ريت طب احبائي في Paltalk، آه، ارجوكم ترفقوا في الالفاظ انتوا عارفين الموضوع قد ايه شائك و R rated فترفقوا في الالفاظ ويا ريت في صلب الموضوع وبعجاله اتفضلي يا admin ناخد يعني أول تمتم مداخلة.
أحسن من حاجة تاني ايوه لو سمحت
شكرا يا بونا وشكرا يا احمد وحاضر عشان الوقت آم، روكي اتفضل معاك المايك
سلام رب المجد يسوع المسيح يكون معاكم كلكم ومعاك.
شكرا يا بونا شكرا يا بونا على الابحاث العظيمه اللي قدسك بتعملها وبنشكر برضو الاستاذ احمد ربنا يخليك حبيبي وانا سعيد جدا ان آه، ان انا هتكلم في مداخلتي دي مرحبا آه، المداخلة ببساطة إن آه، آه، زواج المتعة قدسك قلت إنه اتحرم آه، اتحلل وبعدين اتحرم وبعدين اتحلل وبعدين اتحرم والرسول مات والمتعة آه، آه، زواج المتعة محلل آه، وحضرتك قلت ان عمر بن الخطاب هو اللي حرمه ممكن اعرف ما قيمة عمر الخ- ابن الخطاب في الوحي الالهي حتى يحرم ما احله رسول الله ادي ال- السؤال الاولاني السؤال الثاني ببساطة آه، آه، ما الفرق بين آه، آه، ان الرجل يأخذ امرأة يأخذ امرأة آه، ويدفع لها فلوس وما الفرق بينه وبين ان واحد يروح ملهى ليلي ويأخذ امرأة ويدفع لها فلوس أما موضوع طمطم يا أبونا طمطم ده جهاز بنركبه في العربية عشان يورينا السكة فهل كل مسلم مركب معاه طمطم؟ شكرا يا أبونا المايك معاك آه، مع مع التحفظ على حاجة واحدة أبونا ما قالش الحاجات ديت هو جابها من الكتب والمراجع الإسلامية اتفضل يا آه، أستاذ.
اللي هي طمطم ولا قصدك ال- ال- الموضوع؟
ال- اللي هو آه، اللي هو الت- الإحلال والتحريم ثم الإحلال اه ثم طبعا التحريم اه طبعا يعني.
مظبوط صحيح عشان هو بيقول انت قلت هو آه، قصده برضه كده يعني يعني.
آه، عمر بن الخطاب وموقفه من الوحي عمر بن الخطاب هو نفسه يقول لقد وافقني ربي في ثلاث نعم.
وفي قول آخر في أربع نعم وعددوهم يعني في الخمر وفي نصيحته على الحجاب بتاع المرأة وإلى آخره فعمر بن الخطاب أنا بعتقد كان آه، المرجع من المراجع بتاعة الوحي نعم يعني احنا نعرف من مراجع الوحي زي ما شفنا قبل كده بحيرة أيوه وورقة بن نوفل أيوه وعمر بن الخطاب كان له أثر كبير جدا في أن هو يوحي إلى محمد بما يريده أن يفعله ودي حقيقة بدليل أنه بيحلل ما حرم ويحرم ما حلل ب- ب- بحرية الراجل يعني بيتصرف بحرية نعم طب ايه الفرق بين ال- ان واحد يروح ياخد واحده للمتعه ويدفع لها اجره وانه يروح ملها ليلي ويدفع لها اجره واحد بس ده اسمه آه، يعني مسجد وده اسمه ملهى فممكن ياخدها من المسجد وممكن ياخدها من الملهى يعني ما فيش ابدا اي مشكله بهذا الخصوص يعني نعم.
آه، موضوع طمطم جهاز في العربيه انا ما اول مره اسمع عليه يا ابني هو معقول كده في بتاع منه أنا ولا ما بس؟
أعرفش.
ده تاملات ركويه ما أعرفش ممكن نبقى نسأله عليها بعد أنا كده أسأل نشوف يعني.
أنا ما سألتش على الموضوع ده وعلى كل حال لو هذا الجهاز موجود أنا عشان خاطر قلته في موضوع طمطم فأنا مش هركبه عندي في العربية أبدا أه لمعلوماتك الشخصية اتفضل شكرا تسوون ادمن من فضلك المداخله اللي اللي وراها برضه في صلب الموضوع من فضلكم
حاضر شكرا ليكم اتفضل ابو سفيان معاك المايك
آه، شكرا شكرا جدا آه، حنا سلام ونعم للجميع سلام يا سبونا وسلام مرحبا.
لجميع العاملين مرحبا.
آه، الحقيقه لم يسعني الوقت او وقت البرنامج للحديث عن زواج المتعه وغيره ولكن ان اردتم ان أطع اضع سايتا مستوفي جميع الزوايا لمن يريد المعرفه ولكني اكتفي بقول الدكتور يوسف القرضاوي وهو ايضا سنيا يرى ان فقه السنه والشيعه متقاربان الى حد كبير في زواج المتعه مؤكدا انه قال به حبر الامه ابن عباس وقد امر الرسول بزواج المتعه قول عبد الله ابن عمر وقال والله قد مارسناها على عهد الرسول وما كنا زانين ولا مسافحين قالت السيدة عائشة في حديث للرسول ما أرى ربك يسارع في هواك في نكاحه لماريا القبطية ملكة اليمين بدون عقد زواج والرسول أيضا ينقل للمسلمين ويسارع في هواهم بإباحة المتعة فهل هذا أمر من عند الله وأترك للسامعين القرار شكرا وتفضلوا معكم مايك
آه، متشكرين جدا المداخله دي وتعليق قدسك على الموضوع ده تمام فتعليق بيؤكد الكلام اللي احنا قلناه في الطرح بتاعنا آه، عن القرضاوي وكلامه عن ال- ان هم اسبق من الشيعه نعم.
في الاعتراف بتمتم المتعه واقتباسه من ابن عباس وغيره نعم.
وكلام عائشه ما ارى ربك الا مسرعا في تحقيق هواك وكانت شقيه شويه البنت يعني آه، طبعا لها دلال يعني وحرام اترملته عندها 17 18 سنه 17 18 يعني بس هي كانت شقيه أيوة.
عموما يعني أيوة.
ف دي قومت نساءه عليه وعملوا اضراب شهر او حكايه نعم فهي كان يعني لسانها ز- يعني زلق شويه يعني.
وقالت للرسول كده ف
فكانت ف- هي كانت عملت اول مظاهره لحقوق المراه المسلمه أيوة.
بالظبط تمام برافو عليك دي نعم.
لقطه جميله قوي نعم.
صحيح صحيح واعتقد ان تبقى البذره دي اي لنساء اليوم انهم يبنوا ثورتهم عليها امين ان عائشه نفسها ما كانتش راضيه على تصرفات آه، زوجها محمد آه، بهذه الخصوص وكانت بتناقشه وتجادله في- خصوصا في موضوع القرين وقالت له حتى انت يا رسول الله والكلام ده آه، كله الشيطان نعم.
مظبوط نعم.
مظبوط فديت برضو احنا ب- بنهديها الى النساء السائرات المسلمات المستنيرات آه، ان هم ياخدوها طوبه ولبنه في بناء آه، يعني فقههم آه، نحو آه، يعني آه، محاربه آه، هذه الاوضاع غير السليمه أمين.
شكرا جزيلا يا ابو سفيان آه نشكركم آه الادمن لو سمحتي من فضلك المداخله اللي وراها ويا ريت برضه كده في عجاله
آه شكرا وحاضر اتفضلي يا فرحه معاكي المايك قلت ايه؟ اعلي صوتك شويه شكرا احنا آه، زي ما سلام.
بيقولوا هم يبكي وهم يضحك نعم.
آه، صدقوني انا في الم وعصره في قلبي غير عاديه آه، طبعا ب- آه، بسبب ان انا كنت مسلمه وكنت عايشه هذا الفكر الحقيقه آه، اللي اللي محيرني دل... يعني مش اللي محيرني اللي انا مستعجباله جدا ازاي اله آه، يحلل حاجة وبعد كده هو تتحرم طب إذا كانت هي حرام أصلا يبقى هو حلل الحرام ده دي جزئية الجزئية الثانية زمان كانوا بال... بال... بالتوب والخاتم الحديد أو آه، بأي حاجة دلوقتي ممكن بحتة شوكولاتاية يعني فعلا أنا حاسة إن أنا في منتهى الخجل إزاي أنا كنت عايشة في دين زي ده نعم.
شكرا جزيلا
آه ربنا يباركك يا اختنا بس نشكر ربنا انه انتشلنا من هذا المستنقع الى مكان عظيم وافضل شكرا رب اتفضل اتسبون شكرا جزيلا يا فرحة حقيقي إذا كان الله وهو الذي لا يتغير ولا مبدل لكلماته فإزاي يحلل ويحرم وبعدين يحرم ويحلل يعني ما كانش واخد باله من العملية ولا, ولا هي مش مش مظبوطة قوي ولا مش قاعدة ولا هو خطية ولا ما هياش خطية وإذا كانت خطية آه، بيحللها ليه وبعدين لو ما كانتش خطية بيحرمها ليه م- معضلة ومشكلة بتقابل رجال الفقه آه، لتتحطم آه، إحدى قواعد آه، الفقه آه، الغير سليم أمام التساؤلات السليمة امين طيب زمان كان بالتوب والخاتم فهل ممكن دلوقتي بالشوكولاتة حتة شوكولاتة لا دي الشوكولاتة دي مكلفة استنى استنى ده احنا هنعرف نوع من انواع الزواج دلوقتي اسمه زواج الطوابع ايه هي مش حتة شوكولاتة طوابع طابع البريد طبع البريد طب احنا لسه آه.
هنعرف لا الموضوع لسه ده استنى انا بشوقكم عشان خاطر نشوف زواج الطوابع بس اوعى الشباب اللي بيسمع ياخد من الحاجات ديت وسائل ويقول لك هم يعرفونا السكه ده كلام بتاع الشيطان ما تسمعوش لكن مجرد العلم بالشيء ولا الجهل بيه حتى الشوكولاته دي غاليه يا فرحه لا ده دلوقتي بالطوابع طبع البريد من ابو مليم عارفه الطبع اللي ابو مليم طب سابونا انا من هواة جامعة الطوابع اعمل ايه في الموضوع ده اوعى تكون من هواة جامعة تاني لا، هو بس استخدام- جامعة الطوابع.
اساءة استخدام الطوابع يا ابني لا اه طيب طيب آه، ال- ال- السؤال اللي بعديه ال- المداخله اللي بعديها من فضلكم ممكن يكون تعليق يعني.
مش شرط سؤال يعني.
م- م- مداخله او تعليق اتفضل بس ترفقوا في الحديث ربنا شكرا يخليك.
جزيلا واخواتنا العابرين حابين يتكلموا في الموضوع ده Saved by Grace اتفضل معاك المايك عزيز
يا.
شكرا اخت حنا انا طبعا السؤال بتاعي او المداخله بتاعتي هي آه، بعنوان قرب صديقي ان يتزوج اخته وهذه قصه اقولها باختصار آه، كان لي- آه، احد اصدقائي ابيه كان يتجول كثيرا في التجاره وتزوج من احدى النساء في احدى المدن كانت قريبه من مدينتي وتربت هذه البنت مع امها وكانت آه، الأسرتين يعني آه، متقاربتين وفي يوم من الأيام في إحدى المناسبات التقى صديقي بهذه البنت وأحبها وقربا أن يتزوجا ولكن في آه، بعض التقصي عن هذه البنت وجد أن هذه البنت في الحقيقة هي بنت أبيه وكانت مفاجأة مرة جدا جدا وفي الحقيقة أنا يعني هذا الصديق دخل في آه، يعني عملية في مرض مرضة لأنه كان على قاب قوسين أو أدنى من أن يتزوج من أخته سؤالي هو يا أبينا آه، ما هي عواقب هذا الزواج هذا النوع من الزواج وماذا عن الأبناء الناتجون من هذا الزواج هل هم أخوة وأخوات أم يجوز الزواج بينهم طبعا أنا أؤمن تماما أن هذا الإله الذي شرع هذه الأشياء آه، كما قلت أنه من غريب الشريعة الإسلامية هو ليس من الإله الذي نعبده أمين.
وأنا أشكر الرب لأني آه، رأيت النور عندما عبرت من ظلمة الإسلام إلى نور المسيحية امين امين طب أتسابونا حضرتك ذكرت لنا الموضوع دوت من التعدادات اللي عدتها لنا 17 آه.
فده يبقى تبع المحارم ايوه آه، ح- قدسك هتعلق عليه دلوقتي آه.
ولا هنسيبه لحلقته آه، يعني هقول مجرد ان هو تبع اتفضل.
زواج المحارم آه الاخ ده ح- لما نيجي لزواج المحارم يا اخ Saved by Grace هنتكلم عليه لان ده نوع من ال 17 نوع من بتوع الزواج وهنشوف المحارم ان الواحد الراجل نفسه أيوة.
ممكن يتجوز من بنته اللي خلفها عن طريق الزنا او من المتعه اي حاجه واخد بالك يعني.
ف والاخ ممكن يتجوز بنت ابوه آه، من ع- غير طريق الزواج الشرعي امين ومآسي وانا بشكر ربنا لوجودك ويانا ايضا Saved by Grace Been long time.
اه long time لا آه ما من شفناهوش long بقالنا time ما فترة.
شفناكش لكن بركه كبيره نسمع صوتك لانه مشغول في الخدمه امين و- وهو من العابرين من الظلمه الى النور امين آه، ربنا يكتر من امثالك بس عندي لكم رجاء احبه انه لما نذكر ونقول اله الاسلام ما نقولش الله ونسيبها عايمه كده بنفرق بين الهنا واله الاسلام من فضلكم ع- عشان خاطر المره دي لا، عشان الحق يا عزيزي معلش عشان الحق.
عشان ما اتعبش بس آه، لو لو دلوقتي عشان ما الوقت آه، قرب يخلص احسن نقضي الوقت دوت في فسحه روحيه امين امين فقدسك تدينا آه، آه، آه، تامل روحي من كتاب الله امين اشكرك عزيزي الفاضل ونتامل معا من آه، انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 12 وعدد 46 اصحاح 12 وعدد 46 بيقول ايه انا قد جئت نورا الى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة أنا قد جئت نورا للعالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة احنا اتكلمنا عن شراقة النور واستنارة النفوس بنور النعمه فاتكلمنا عن مصدر الإشراقة وهو الله وبنتكلم عن وسائل هذه الاستنارة واتكلمت قبل كده في حلقة فاتت عن الوصية الشريعة مصباح الوصية مصباح والشريعة نور اللي بتنور لنا الطريق في النهاردة دلوقتي سيد المسيح كلمنا عن وسيلة ثانية بعد كلمة ربنا وقرايتها وفهمها نعم وت- وترشدنا هنا يأتي إلى يقول أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى أن من يؤمن بي من يؤمن بي الوسيلة الثانية للاستنارة هي الإيمان بالمسيح يعني إيه الإيمان بالمسيح طب ما كل الدنيا مؤمنة بالمسيح المسيح موجود آه، المسيح آه، نبي المسيح مذكور في كل الكتب نعم لا مش ده الايمان الع- العقلاني النظري لا الكتاب المقدس بيوضح لنا معنى الايمان بالمسيح ايه ففي انجيل معلمنا يوحنا اصحاح واحد وايه 12 يقول واما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه امين فالمؤمنون هم الذين قبلوه نعم
واللي بيقبل المسيح بيخش النور حياته أيوة.
لأن المسيح نور الآن هو نور العالم النور الآتي إلى العالم أي طب ازاي الكلام ده يتم عمليا في سفر الرؤيا اصحاح ثلاثة وعدد عشرين يقول ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه نعم
وتعشى معه وهو معي سكنة نعم
المسيح بيخبط على باب قلب كل واحد خبط على باب قلبه بآية من آيات الإنجيل خبط على باب قلبه بترنيمة بعدد من الترانيم بيخبط على باب قلبه من خلال برنامج من برامج التلفزيونات التي تتكلم عن المسيح بيخبط على باب قلبه من خلال مناقشات بتتم في غرف ال Paltalk نعم بيخبط على باب قلبه من خلال ال websites اللي موجودة على الانترنت بيخبط على قلبه من خلال عدم السلام اللي هو واقع فيه لأنه بيقول لا سلام قال إلهي للأشرار نعم بيتكلم إلى قلبه من خلال الظلمة اللي هو عايش فيها ومش عارف مصيره إيه كل المشاكل دي بيخبط بيها الرب على القلب وده كله عشان يدخل حياتك وينور قلبك لو ال- تحس ان المسيح بيخبط على قلبك النهارده عشان خش ينور حياتك ويزيل الظلمه صلي معايا هذه الصلاه صلاه ايها النور الحقيقي الذي اتى الى العالم لينير الظلمات أنت تقرأ على باب قلبي الآن يا رب بهذه الكلمات وأنا بفتح لك بكل إرادتي وبكل الشوق والرغبة أنك تدخل إلى حياتي تبدد الظلام وتفج بالنور نور معرفتك نور محبتك نور سلامك الكامل نور الفرح الذي لا ينطق به ومجيد فتفضل يا رب ادخل إلى حياتي وأنرها ولك كل المجد والكرامة إلى الأبد آمين آمين آمين.
آمين شكرا يا أستاذ أبونا شكرا آه، أحبائي استمعنا وشفنا عرفنا ايه هو الزواج في الاسلام ولسه هنكمله بعد كده وسمعنا الكلمه الروحيه من قدس ابونا آه، لو عايزين تعرفوا اكتر اتفضلوا على ال website بتاعنا حوار الحق dot com هتشوفوا الحلقه ديت وهتشوفوا حلقات اخرى واللي تقدروا تحصلوا عليها من هناك دايما بندعوكم انكم تحاورونا وتفكروا في ال- المعلومات اللي وصلت لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى بنشكر أستاذنا مرة تانية وإلى اللقاء آمين